بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مشاهدين الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدين الكرام الأمن المفقود الجزء الثاني حلقة اليوم تتركز تحت عنوان من الجاني بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق اللهم أمين في البداية مشاهدين الكرام أنوه لحضراتكم مع السؤال الأسبوعي لبرنامج مجلس الرحمة السؤال من هم الأنبياء الذين ذكروا في سورة البقرة الحقيقة ان في رسائل كتيرة جاية ولكن احنا يعني علشان بس ما نطولش مع حضراتكم في مسألة الرسائل وتاخدوا يعني نكلفكم كتير انا عايز بس حضراتكم اذكروا الرقم فقط مش لازم تذكروا الأنبياء اللي, اللي تم ذكرهم في سورة البقرة علشان برضو ما نكلفكوش كتير أنا عايز بس حضراتكم اذكروا الرقم فقط مثلا الرقم 3 الرقم 4 الرقم 5 الرقم 6 الرقم 7 أيا كان الرقم كما هو موجود في ومعلوم في سورة البقرة عدد الأنبياء الذين تم ذكرهم في سورة البقرة اذكروا الرقم رقم عدد الأنبياء فقط مع ذكر العنوان ورقم الهاتف بإذن الله تبارك وتعالى علشان تكون الأمور بسيطة والأمور سهلة بإذن الله تبارك وتعالى وما نكلفش حضراتكم كتير بإذن الله تبارك وتعالى عشان تبقى الرسالة واحدة فقط كما تعودنا مع حضراتكم في الأسئلة السابقة يبقى أكرر السؤال من هم الأنبياء الذين ذكروا في سورة البقرة أذكر فقط العدد فقط تذكر العدد فقط عدد الأنبياء الذين تم ذكرهم في سورة البقرة بقول مثلا 2 3 4 5 6 7 أيا كان الرقم اذكره واذكر اسم حضرتك والعنوان ورقم الهاتف فقط والأمور تبقى سهلة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع والفوز للجميع في الدنيا والآخرة ونسعد بالفائز بإذن الله تبارك وتعالى ونعلن اسم الفائز في لقاء السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى في برنامج مجلس الرحمة بنقول المسابقة برعاية النائب حافظ الباشا عضو مجلس الشعب بمحافظة سوهاج وإحنا من هنا من قناة الرحبة بنقدم له بنقول له أسم آيات الشكر والتقدير ولكن برضه بنقول له ألف سلام على حضرتك سيادة النائب لأن هو يعني ما اعرفش حد حسده ولا إيه بالظبط ولكن إن هو راكد على الفراش بقى له فترة كبيرة جدا ونسأل الله تبارك وتعالى له الشفاء اللهم أمين إحنا في لقاء السبت الماضي مشاهدينا الكرام أعلنا اسم الفائز في السؤال الثاني لمسابقة برنامج مجلس الرحمة مسابقة الفائزون الفائزة كانت موجودة معانا أميرة أبو زيد أميرة أبو زيد وهي كانت معنا على الهواء عبر الهاتف وقلنا اسمها وهنناها على الهواء وإن شاء الله تبارك وتعالى هيتم تسليم الجائزة لشقيقها محمد أبو زيد محمود أبو زيد محمد أبو زيد محمود أبو زيد اتفضل الأخ محمد أهلا وسهلا أهلا بيك أهلا وسهلا ألف مبروك الله يبارك فيك اتفضل جايزة 1000 جنيه احنا بنقول لك ونقول لأميرة ألف مبروك ونتمنى لكم دايما التوفيق معنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تحب تقول حاجة؟
أحب أشكر قناة الرحمة طبعا على الأمانة والثقة طبعا تعودنا منها دايما على أمانتها وثقتها وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح بإذن شكرا الله شكرا جزيلا شكرا محمد شكرا جزيلا شكرا جزيلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعود مشاهدينا الكرام المسابقة قلناها قلنا السؤال الأسبوعي زي ما بنشوف مع حضراتكم على الشاشة ندخل في موضوعنا موضوعنا النهاردة مشاهدينا الكرام موضوع مهم جدا احنا بنتكلم عن الأمن المفقود في اللقاء السابق لقاء السبت تكلمنا وقلنا الأمن مبدأ هام في حياة الإنسان وهو أساس من أسس وجوده ولا يتوفر الأمن للإنسان بمجرد ضمانه لأمنه على حياته فحسب فهو كذلك يحتاج إلى الأمن على عقيدته التي يؤمن بها وعلى هويته الفكرية والثقافية وعلى موارد حياته المادية وعلى مسكنه واستقراره فيه وسعادته وأولاده وقلنا إن مفهوم الأمن في الإسلام شامل المتكامل وينبغي التمسك به وتنفيذه واتخاذ كل الاحتياطات من أجل السعادة في الدنيا فالإنسان الآمن هو المستقر نفسيا والقادر على العطاء والمنتج لنفسه ولمجتمعه كان حق الأمن للجميع حقا إسلاميا للجميع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن من الجاني نقول النور والظلام النور شيء جميل في حياتنا به نستفيد ونسعد والناس الأسوياء يحبون أن يعيشوا في النور لأنهم لا يخجلون من شيء لا من أعمالهم ولا من أنفسهم وأما الظلام فتعشقه الحشرات كي تعيش فيه فهو بيئة مناسبة لحياتها ولو نظرنا إلى عالم الحشرات لوجدنا أن النمل والصراصير والعقارب والحيات بل وكل الحشرات تحب أن تعيش في الظلام فإذا ما سلطت عليها الضوء حاولت أن تختفي وتتوارى وتتوارى وسارعت إلى الهروب لأن النور يفضحها ويكشف حقيقة أمرها لكن بيننا أيها المشاهدون والمشاهدات أناس يحبون أن يعيشوا في الظلام كالحشرات بعيدا عن أعين الرقباء لأنهم يتوهمون أنهم في حرية تامة بعيدين عن المراقبة وبالتالي المؤاخذة لذلك فهم يكرهون النور وكلما وجدوا ضياء حاولوا إطفاءه لأنهم يخجلون من أنفسهم وأعمالهم مشاهدين الكرام بعد الفاصل نلتقي مع من الجاني
سنعود بإذن الله نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزع فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا عيشوا بنور الله لا تتراجعوا نصح النبي لصحبه
سؤال حلقة اليوم من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون من هم الأنبياء الذين ذكروا في سورة البقرة للفوز بجائزة المسابقة وقدرها ألف جنيه أرسل رسالة قصيرة على رقم بلدك
عدنا بفضل الله نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزعوا فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا
أهلا بكم مشاهدينا الكرام أجدد التحية والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بضيوفنا اللي شرفونا في لقاء اليوم معنا فضيلة الأستاذ الدكتور صبر عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أهلا وسهلا أهلا بك أهلا بك ومرحبا.
دكتور أهلا وسهلا أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في لقاء اليوم ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة الكاتب الصحفي الكبير وال يعني بيعتبر أشهر صحفي حوادث في مصر الأستاذ جمال عقل نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمشرف على ملحق دموع الندم أهلا وسهلا اهلا أهلا وسهلا بك يا أستاذ جمال.
متشكرين على ربنا يكرمك احنا بنقول من الجاني مشاهدينا الكرام بنتكلم ولكن انا عايز ابدا مع حضرتك دكتور صبري ولكن قبل ما ابدا مع حضرتك هدخل ب- بمقدمه قصيره جدا عشان ننطلق من خلالها احنا بنقول النور والظلام نعم.
وبقول ان شرع الله هو النور الهادي ولا يحب ان يعيش في كنفه وينعم بضيائه الا الاتقياء الاسوياء ولكن الناس قد تركوا النور وعاشوا في ظلمات الجهل والفتنة ووحل الرذيلة ودنس المعصية فهناك قضية هامة وخطيرة اليوم هناك قضية هامة وخطيرة تهم كل أب حر وكل امرأة حرة وكل أخ غيور على عرضه وتهم كل فتاة تؤمن بالله واليوم الآخر نحن اليوم أمام قضية أنتم أيها السادة الكرام الحكام على أطرافها فنحن نريد أن نحدد من الجاني بالضبط والقضية تتلخص في ظاهرة الاغتصاب كما نشرت جريدة الأهرام في, تحقيق في تحقيقاتها من قبل وغيرها الكثير من الجرائد اليومية والأسبوعية أشارت التحقيقات إلى وقوع 27 حالة اغتصاب في مصر يوميا وأشارت التحقيقات كذلك إلى أن ما يبلغ عنه فقط 2% من حالات الاغتصاب وما خفي كان أعظم وأكثر ومن هنا أتساءل هل المجرم هو الذئب أم الغنم أم الراعي مين يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أنا في البداية بأبدأ كلامي بقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نعم
يبقى إذا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه ضنكا مم.
معيشة ضنك معناه أن الناس حينما يبتعدون عن منهج الله لابد وأن يجدوا في حياتهم ما ينقص عليهم معيشتهم مم.
النهاردة سيادتك بتسأل سؤال مهم نعم
بتقول من الجاني هل الذئب أم الغنم مم.
أم الراعي نعم
الحقيقة الإجابة على هذا السؤال ليس من الأمر السهل نعم لأن التلاتة مشتركين يعني شركة تضامنية تعاونية مم.
التلاتة دول طالما أنهم تعاونوا على الشر والفساد يبقى إذا ماذا سنجني سوى الشوك والخراب والدمار مم.
أيضا حينما نجد أن الذئب تسير يسير في طريق نعم والغنم تحاول أن تلوح للذئب والراعي في غفلة عن الذئب والغنم فماذا ستكون النتيجة مم.
يعني الديب ماشي في طريقه الغنم تتجه ناحيته بتخلي لعابه يسيل الراعي نايم في العسل نوم مم.
هتكون النتيجة ايه تعال معايا بقى لكلام سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما يقول كلكم راع وكلكم مسؤول أمام الله عن رعيته نعم فالمسؤول مسؤولية تامة عن هذه الفوضى الموجودة هو المجتمع كله مم.
ليه تعال فكر معايا ارجع شوية بالتاريخ لورا نعم ليه في الزمن الماضي ما كانش المصابي الموجودة دلوقتي موجودة في الطريق العام مم.
كان الإنسان يمشي وإذا رأى فتاة وذئب يحوم حولها وقف الكل مدافعا عن هذه البنت التي تسير في الطريق مفردها النهاردة اللي بيحصل وده معروف ولا نبالي إذا قلنا كلمة الحق إن ال- الشاب تبقى ماشية والذئب يحاول أن يفترسها وال- والغنم تستجير بالراعي فلا تجد من يرعاها ولا من يدافع عنه مم.
إن النتيجة إيه إن الذئب ينهش لحم الغنم الغنم بقى لو أنه التزم واحتشم واحترم نفسه وسار على حسب المنهج الذي رسمه الراعي والراعي بتاعه صاحي لا يغفل ولا ينام ما كان يحدث مثل هذه الفوضى مم.
لكن نساء أو فتيات متبرجات نعم واسمح لي أقول هذا الكلام نعم.
بمنتهى الصراحة والوضوح مم.
فتاة متبرجة والنهاردة بيلبسوا حاجات اسمها البادي واسمها ايه ومش عارف ايه وبعدين الاحمر والازرق والمغير طب ما ده شيء يسيب يعني يخلي الذيب وهو ماشي يصير الغرائز يسيل لعابه نعم وبعدين الذئب يسير في الطريق وقد اشتد به الجوع قتله الجوع مم.
فماذا يفعل فرصة أمامه أن يجد أمامه لحما طريا بالنسبة له مم.
طيب الذئب والغنم وأين الراعي الراعي في غفلة مم.
في نوم عميق وإن شاف حاجة يقول لك أنا مالي ما دام بعيد عني لا أحسن يوديني في مصيبة لا أحسن من الأحسن مم.
الخوف والجبن ملأ قلوبنا مم.
وبعدين ربنا بيقول إيه في القرآن الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك إيه لهم لهم الأمن وهم مهتدون وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة صلى الله والسلام عليه بيقول وسلم.
لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن ما قالش لم مم.
بيقول لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي نعم إذا هنا ال- الدين بتاعنا ده اسمه إيه؟ اسمه الإسلام نعم وله من اسمه نصيب يعني سلام وأمان سلام وأمان الإسلام نتوقف عند ذلك ونعود لحضرتك مرة ثانية بإذن الله تبارك وتعالى ولكن أنا هنتقل للأستاذ جمال في هذه المسألة بنقول ما هل المجرم ال- هو الذئب ولا الغنم ولا الراعي أنا عايز أتكلم مع حضرتك يا أستاذ جمال وبصراحة حضرتك راجل متخصص وما شاء الله تبارك وتعالى لك باع طويل في مسألة عالم الجريمة وعالم الحوادث ومعاك إحصائيات كتير وحالات كتير ونماذج كتير وقصص واقعية كثيرة جدا في مسألة الاقتصاد اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم اولا آه، انا بتفق معاك آه، كثيرا في المقدمه اللي حضرتك تفضلت بيها نعم بس بختلف معاك في النسب ان هو آه، النسبه اللي حضرتك مم.
ذكرتها النسب ال- ال- الحقيقيه تت- تتضاعف اكثر من م- أك- يعني مرات مرات مم.
عن اللي حضرتك عدد مضاعف ذكرتها يعني.
طبعا عدد مضاعف تمام.
لان في كثير جدا من بلاغات الاغتصاب لم يتم الابلاغ عنها آه، لدوافع كثير جدا لدوافع آه، خشيه الفضيحه مم.
لدوافع ان ال- البنت عايزه تستر على نفسها ال- حتى معظم الارقام ومعظم الدراسات التي تجرى تجريها الجهات المتخصصه كمركز البحوث الجنائيه مركز دراسات مجلس الوزراء كلها دراسات لا تعتمد لا تكون دقيقه مم.
الارقام تضاع- تتضاعف عن ال- ال- ال- الموجوده في على ارض الواقع ده نتاج نتيجه طبعا وبتفق مع الدكتور صابر في كل ما قاله مم.
ولكن هنا انا بخ- يعني عايز استفسر منه هل الراعي الراعي هنا الراجل اللي في الشارع ولا الراعي راجع راعي البيت الاسره الاب في البداية ف- فيعني- الأسرة الآن كلكم راعي فالأسرة وكلكم مسؤول عن وكل- آه، رعيته آه.
التي ربت انما هو يتحدث عن الراعي ان هو بيشوف الشارع وما معلش.
بيعملش حاجه اه ما الحديث انا بيقول إيه؟
بتفق الرجل راع في أهله مم.
ومسؤول والمرأة راعية في- يبقى نعم.
الرجل راعي ومسؤول.
احنا نتكلم نبدأ من الأسرة، ولا- الأسرة من وانا اقصد الأساس.
الراعي اصلا برضو اقصد الاب الاسره فعلا مم.
انما انت عممتها وقلت الشارع فانا بقول الشارع راعي اه لا احنا في الشارع افتقدنا القيمه اللي احنا والعادات والتقاليد اللي احنا اتربينا عليها ال- ال- الخشع العيب اه في العيب نعم دلوقتي خلاص ما عادش الشهامه كل إناء بينضح بيوضح ما فيه مم.
الشهامة افتقدناها النهاردة بتلاقي بتحصل مشكلة في الشارع كل واحد يقول لك وانا مالي يا عم مين مين اللغة.
السبب في كده يا استاذ جمال مين السبب في هذا والله الكلام كله؟
السبب الاسباب كثيره جدا ومتعدده ومنها منها المتغيرات اللي حصلت في كل العالم دلوقتي المتغيرات السياسيه والاجتماعيه والثقافيه منها ال- الفقر اللي احنا مم.
بنعاني منه منها البطاله منها و- بعض وسائل الاعلام ما لها دور كبير جدا برضو احنا لازم عشان ما ندفنش رؤوسنا في الرمال لينا دور آه، ال- ال- المدرسه مم.
الجامعه المسجد دور العباده مم.
برضو ما عادش تؤدي دورها اللي كان ال- ال- الائمه يا فضيله الشيخ يعني كل آه، يد- يعني حضرتك بتقصد ان هناك اسباب دفعت الشارع المصري او دفعت الشعب او دفعت كثير من الناس الى فعل مثل هذه الامور الغريبه التي لم تكن موجوده من قبل حضرتك بتقول ان الفقر بتقول البطاله بتقول ان المسجد له دور بتقول ان المدرسه لها دور ب- بتقول وسائل الإعلام وسائل لها دور.
الاعلام ده بالتاكيد هنتكلم فيها لان هناك اعلام مدمر وهناك اعلام فاسد احنا يعني هنتكلم فيها باذن الله تبارك وتعالى ولكن برضو انا عايز حضرتك تقول لي يا استاذ جمال كده بعض ال- يعني النماذج من اجل ان احنا نبين خطر الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه والله احنا لو ابتدينا نتكلم الجرائم الاغتصاب يمكن بدات تطفو او تن- تنشر في وسائل الاعلام مم.
يمكن انا اول قضيه اغتصاب شغلت معاها قضيه فتاه المعادي اللي كانت مشهوره جدا نعم.
البنت اللي اتخطفت من خطيبها واعتدي عليها واغتصبت مم.
والحمد لله تم القبض على المتهمين الكلام ده كان في في منتصف الثمانينات تمام ألقى القبض على المتهمين ودي القضية اللي أثارت الرأي العام وخدت مم.
بعد اجتماعي وإعلامي خطير جدا صحيح، صحيح.
والكل تحدث عنها بعدها توالت يمكن بمرور السنين يمكن احنا في خلال هذا العام شفنا جرائم آه، كثيره جدا صحيح اغتصاب صحيح في غير في اصل عايزين برضو نفرق نفرق ما بين الاغتصاب والتحرش الجنسي التحرش الجنسي دي جريمه خطيره جدا وموجوده في الشارع وبنسبه كبيره مقدمة.
جدا لا يتخيلها احد مم.
لان نتيجه حاجات كتير جدا نتيجه ازمه المواصلات ازدحام المواصلات هناك تحرش جنسي جنسي نتيجه الازدحام في, ال- في الشارع الازدحام في العمل ال- ال- التحرش الجنسي دي جريمه خطيره جدا زي الاغتصاب هو بدايه الاغتصاب احنا شفنا نوعيات من الاغتصاب في هذا العام او في السنوات الاخيره يشيب لها الولدان مم.
يعني آه، لما واحدة تكون ماشية مع جوزها وتؤخذ وتغتصب قدام صحيح.
جوزها فهذه الجرائم البشعة من المتغيرات اللي طرأت على المجتمع اللي المفروض ان احنا جميعا نتكاتف لعلاج هذه المشكلة النهاردة مش عايزين نتناول ظاهرة ونقول فيه والبلد وايظة والدنيا خربانة نجيب الأساس، إحنا وإنما بنتكلم على الأساس.
نتكلم ولازم نبحث جميعا نعم، نعم.
عن العلاج ازاي نصل الى الحلول السليمة لعلاج مثل هذه المشكلة سنفعل ذلك باذن الله تبارك وتعالى. الدكتور صبر الاستاذ جمال بيركز على مساله ال- يعني مساله التحرش الجنسي ومساله الاغتصاب والى غير ذلك. انا عايز انطلق مع حضرتك في الان من خلال جمله حضرتك قلتها مساله الازياء النساء المتبرجات، الازياء الصارخه، الازياء المثيره هو هي البنت بتخرج من البيت، الاب والام مش شايفينها؟
نعم.
انا عايز حضرتك تركز لي في أنا عايز هذه أقول حاجة الأول طب ما تيجي تقول بعد الاتصال نعم نبدا ناخد اتصال في اتصال اه طب ما- السلام عليكم ابو عمار السلام عليكم يا فندم.
اهلا بيك عليكم السلام الله ورحمه الله يكرمك انا بس ممكن الخط يفصل بس انا بحيي الدكتور الصبري نعم استاذ الله جمال واقول ربنا ال- يكرمك.
انه انه كلكم راعي الراعي هنا نكره آه، تفيد آه، ال- الاب تفيد رجل الشرطه تفيد ال- ال- الحاكم مم.
آه، تفيد آه، ال- ال- المجتمع ككل من راى منكم منكرا فليغيره مم.
آه، فهنا ال- ال- ال- ال- ال- الحكم على على كله طبقات نعم.
مختلفه نعم و... وال... وال... والمسؤولية متفرقة على كله على المجتمع على الأب
طيب الاتصال انقطع طب نعود طب عبد الله اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا زميلة اهلا بيك الله يكرمك بارك الله فيك وبارك الله في الشيخ جمال آه، الأستاذ رؤوف الله يبارك.
شكرا جزيلا اتفضل الله يكرمك اتفضل آه، كنا عايزين بس نقول للأستاذ جمال ودكتور رؤوف حاجة الدكتور يعني، صبري عبد آه، الرؤوف نعم
اه دكتور صبري مم.
يعني آه، أفضل حاجة ل- للأمن عامة لموضوع التحرش والجنس آه، أن تعتز المرأة بالحجاب وبقول للأستاذ جمال هل سمعت عن عن تاريخ الحوادث أن بنت أو امرأة منتقبة آه، تم التحرش بها وشكرا جزاك الله خير انا يعني بعد اذن حضرتك س- تحرر هو- ده.
آه، ده هو ال- يعني السؤال اللي وجهه الاستاذ ملهم للدكتور صحيح، صابر صحيح.
ان فعلا النهارده مفيش جريمه ب- لواحده محترمه في الشارع يمكن كنت بتناقش مع احدى زميلات في- قريبا جدا في هذا الموضوع فبقول لها بنتكلم على البنت اللي انتحلت صفه صحفيه وكانت تعرضت لجريمه خطف آه.
وتم انقاذها ظبط صحيح.
العمرانيه وتم انقاذها وكده مم.
فبنتكلم فبقول لها ايه لو كانت هذه الفتاه محترمه لو ماشيه مش متبرجه لو لابسه كويس عمره ما حد بيفكر فيها ما النهارده الشوارع مليان ستات محترمه يعني النهارده الشاب هيبص لواحده محترمه في حياه ماشية بيبقى في محترمة، حياه في حياه اه اه بي- بي- بيحترمها يعني اذا كانت إنما ماشيه محجبه ومنتقبه بيبقى في حياء بتلاقي يا عم ابعد عندي يا عم مالناش دعوة النهارده يا بها.
دكتور الشارع في فوضى اللي بينزل بالليل منطقه المهندسين شارع جامعه الدول العربيه يتفرج على الماساه يتفرج على البديهات اللي بيتكلم عليها الدكتور والاستشهاد واثاره الغرائز بكل انواعها لما تقعد بنت قاعده حاطه رجل على رجل بتشيش في الشارع في صحيح، الطريق صحيح.
العام لما تبقى متبرجه لما تبقى ظاهره في مفاتنها طب انت عايز من الشاب المحروم من الزواج المحروم اللي كبر سنه ومش عارف يتجوز مم.
اللي مش لاقي شقه لما يشوف هذه الفتاه عايز منه ايه فين الاب اللي سمح لهذه الفتاه ان تخرج جميل، هذا؟
جميل يا أستاذ خليني جمال.
اقول حاجه صغيره جدا بعد اتفضل.
اذن حضرتك لو اتكلمنا عن الاغتصاب او اتكلمنا عن العنف ده ليس في مصر فقط ولكن العنف صحيح.
في جميع دول صحيح.
صحيح. العالم احنا شفنا مدرس في احدى الولايات الامريكيه دخل بسلاح وقتل اكتر من تلميذ مم.
مش متذكر عددهم صحيح.
يعني عايز اقول ان العنف عامه ظاهره عامه في المجتمع ازداد اكثر في ظل الظروف الاقتصاديه في العالم الان مم.
نتيجه الازمه الاقتصاديه العالميه و- لا وظاهره الاغتصاب ما هي تمت كان في نهار عايز أقول رمضان في حاجة السعوديه مهمة.
وفي المغرب و...
زمان حتى مم.
الاغتصاب نعم فتاة المعادي اللي بيتكلم عنها نعم.
أستاذ جمال مم.
متى وقعت؟ وقعت ليلا اه النهارده المصيبه الكب- الكبيره في الظلام في طبعا الظلام مم.
وماشيه بالليل آه.
يعني بصراحه وكانت في وضع مخل مع يعني هي من قيل خرج انه ماشية مع صاحبها خطيبها او مشى مع من واحد قيل الله أنه اعلم خطيبها.
ماشيه بالليل تحامت حولها الشبهات اه لكن المشكلة الكبيرة النهاردة اللي بيحصل بالنهار جهارا نهارا في شوارع رئيسية في بلادنا وشوارع عامة بها الناس وبها المحلات وبها السيارات وتكتظ بالإيه بالمرة ويحدث فيها ما يسمى بالتحرش الجنسي أو كذا أو كذا ليه؟ لأن المشكلة النهاردة في جرأة وبجاحة سيادتك بتقول اللي لابسة ملابس كده خرجت منين؟
نعم مخرج من بيت رجل وهو الذي دفع لها ثمن هذه الملابس بل إن بعضهم مم.
يتباهى بابنته الفاتنة الساحرة وإحدى النساء سمعتها بتقول ده بنت لما بتمشي في الشارع بتهز أجدع شنب مم.
يا خيبتك مم.
فرحانة إنها بتهز أجدع شنب مبسوطة تقول لك ده, ده الشباب هياكلوها أكل طب ما هي دي اللي بيتحرشوا بيها مم.
طب ما هي دي اللي بيحاول تز... الذئاب البشرية الجائعة أن تفتك بيها ما بالك بالزوج الذي يتباهى بان مراته لابسه بالزوج- كده وخارجه آه.
بيه في الشارع وانا شفت هذه النوعيات بنفسي صحيح، صحيح.
ما يتباهى أستاذ ان جمال، إن مراته لابسه كده والناس كل اللي بتبص لها هتقوله عندي منه الكثير والكثير والكثير لكن عايز أقول إن البنت الفرق بين امبارح والنهاردة امبارح كان عندها حياء مم.
النهاردة بقاش عندها حياء لأنها خلعت ثوب الإيمان وتجردت منه ورحم الله زمن قال عنه الشاعر كانت على عهد الزمان الخالي ذات الوقار وذات كل كمال ظل الجدار إذا رأته تراجعت معتزة في هيبة وجلال مم.
لا شيء يفزعها هناك وإنما حرص على الشرف الرفيع الغالي واليوم لا أدب تراه يصدها عن أخبث الأقوال والأفعال بل جرأة وإباحة وتهتك يدني الفؤاد فيا لسوء الحال يا بنت صوني عفافك في الحياة فإنه حاشا أن يقدر في الحياة بمالي مم. نعم ما النهارده شاء الله.
بنسمع كلام غريب مم.
زوج يقول لك انا مش قادر احكم مراتي مراتي بتخرج بملابس ضيقه وفيها اثاره وانا سالت قالوا لي خلاص ما دام قلت لها ده حرام وما سمعتش الكلام هي المسؤوله لا آه طبعا بقول له إن رضيت بهذا فأنت ديوس لأن سيدنا رسول الله صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم يقول إن الجنة لا يدخلها ديوس قال ومن الديوس قال الذي يرى الفحش على أهله ويغار مم.
مين اللي بيشتري ثمن الملابس يدفع ثمن الملابس وثمن العطور وثمن الزينة وثمن الكنياج لهذه البنت أو لهذه المرأة أليس هو الرجل؟
يا فندم ده احنا شفنا دلوقتي تبادل الزوجات ده واحد بيودي زوجته عشان تمارس الفحشاء مع رجل اخر امام عينه ليه؟
فين عشان ليه؟
عشان انا عشان فقدنا يمارس- يمارس الايمان هو الآخر عشان هو نفس يمارس طبعا واخد بالك؟
وهو انا عوقب عايز الحمد اركز يا لله دكتور وخد يعني يعني هستأذن قضية.
برضه حضرتك والاستاذ جمال احنا يعني ال- القضيه مثاره القضيه واقعيه القضيه الكل بيشاهدها والكل عارفها سواء في حي سواء في شارع سواء في مدينه سواء في بلد سواء في اي مكان انا عايز اركز مع حضرتك ان احنا نهو- إن هنا حضرتك بتقول لازم نقول الاسباب ونقدم نبحث- العلاج نبحث.
طيب احنا بنقدم الاسباب الان انا هنركز دلوقتي مع بعض كده ان شاء الله في مساله تساهل الامهات مع البنات نعم.
نحن سمعنا وشاهدنا في خلال الأيام الماضية الحرب ال- اللي كانت موجودة على النقاب الحرب اللي موجودة على الحجاب النقاب والحجاب وعلى الزي الشرعي نحن هنا هنا في قناة الرحمة في برنامج مجلس الرحمة نناقش ون- ويعني زي ما بنقول ممكن حملة مش هنقول حرب هنقول حملة على الأزياء الصارخة على الأزياء المثيرة أنا أتذكر هنا في هذه اللحظة دكتور صابر قبل ما ناخد الاتصال إيه، سيدنا ومولانا فضيلة الشيخ الشعراوي كان له كلمة جميلة قوي في هذا الموضوع مسألة الأزياء الصارخة اللي حضرتك بتتكلم عنها والأستاذ جمال حينما كان يقول الفتاة في تبرجها خارج منزلها تعبر عن إلحاح في عرض نفسها على الرجل كأنها تقول له انظر أنا هنا والشباب ليس في حاجة لمن يستثير غرائزه نعم.
ناخد الأخت نهلة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كيف حالك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك الله يكرمك حياك الله وحيا الله شيخيك الكرام شكرا جزيلا اتفضل الله يكرمك
أولا أقول إن أول سبب فيما نحن فيه الآن متمثل في في وسائل الإعلام المختلفة نعم.
التي هي بمثابة الراعي فانظر إلى ما يقدمونه من مسلسلات وأفلام سترى ستراهم يخططون للجريمة ألف مرة ومرة مم.
بحيث يستطيع الصغير أن يفعلها قبل المحترف الكبير وأنا أقول لهم اتقوا الله فيما تقدمون واعلموا أنكم إليه راجعون وبين يديه موقوفون وعما قدمتم مسؤولون فأعدوا لكل سؤال جوابا نعم وأسأل الله أن يهدينا جميعا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه السلام شكرا عليكم جزيلا ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا عليكم السلام عليكم الأخ أشرف من السعودية السلام عليكم معاك اشرف يا حبيبي السلام أهلا عليكم بيك ورحمة الله وبركاته.
أهلا اهلا بيك بيكم اهلا اتفضل.
بيك كل سنه وانتم طيبين وانت بالصحة والسلامة مرحب- مرحبا بيكم جميعا ومرحبا بالساده الضيوف أهلا وسهلا آه، احب آه، ادخل معاكم مداخله بسيطه كده وسريعه ان شاء الله سعداء بحضرتك اتفضل الله يحفظك ويكرمك آه، طبعا انا انا اب لاربع بنات ما شاء الله بقالي 10 سنوات بالسعوديه تمام ما نزلتش فيهم اجازه أي
بناتي نزلوا مره واحده من ثلاث من اربع سنوات يزوروا اهلهم ما كملوش الاجازه ورجعوا بعد 20 يوم ليه إيه السبب قالوا يا بابا احنا شفنا مزا- مه- مهاتل في الشوارع مم.
من البنات والعري والسفور والمعاكسات ما استطاعوا ورجعوا على طول طبعا انا دي مقدمه بسيطه التداخل المداخله اللي عايز ن- ن- نعم ننوع عنها نعم ان الاب لما يكون عنده علم بشرع الله سبحانه وتعالى يربي عياله عليهم تمام طب الاب اللي ما عندهوش علم بشرع الله مم.
وما عندهوش ايمان زي ما الساده الضيوف نوههم عنه المفروض ان يكون الاب ده ليه ولي الولي هو اللي يحط القوانين اللي المفروض يمشي بها الناس في الشارع العام لان النهارده مش هن... انا مش هنرجع مشي الناس والتزام الناس ل... لافراد آه... لا يعلموا عن دين الله سبحانه وتعالى اي شيء مم.
مظبوط المفروض انا بنرجع الكلام ده لإيه؟ اللي ما يعرفش دينه واللي م- والسفيه ف- في اهل بيته المفروض ان الولي يقنن له قوانين ويمشي عليه
طيب ماشي ربنا يعني يكرمك السفيره اللي ماشيه في الشارع انت النهارده بتحط قانون, قانون انت بتحط حرض.
النهارده قانون للمغتصب بتقول نعدموه ولا طيب.
نسجنه ولا مظبوط أي قبل ما نقول للمغتصب ان احنا هنعدمك او ان انا هنسجنك المفروض نقول للمغتصب نقول للمتبرجه الاول نقنن لها قوانين انك ما تنزليش غير بزي كذا ما تلبسيش كذا ما تعمليش كذا ولما تغتصب وهي من- رسالتك وصلت أستاذ أشرف ربنا يكرمك ربنا يكرمك رسالتك وصلت ناخد اتصال كمان السلام عليكم السلام أنا أخ عبده يا باشا اتفضل يا أستاذ عبده السلام عليكم عليكم السلام اتفضل آه، دلوقتي انا يعني عايز- هي المداخله عند حضرتك يعني نعم ان شاء الله
وطي التلفزيون واسمعني من التليفون بعدين متكلمة- متكلمة. ماشي.
شكرا جزيلا الله يكرمك الاخت سميره السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزيتم الخير يا استاذ ملهم شكرا جزيلا آه، بس انا ليا سؤال بس للاستاذ آه، للدكتور الفاضل الدكتور صبري اتفضلي آه، جزاك الله خيرا دكتور صبري على هذا اللقاء الله يكرمك ويبارك فيك ربنا يكرمك ابي الفاضل آمين.
اسمح لي اقول لك يا ابي اتفضلي الله يكرمك.
ربنا يكرمك يا رب جزاك الله خيرا آه، آه، استاذ ملهم كان بيسال من شويه بيقول مين السبب أيوة.
اللي بيحصل دلوقتي في مصر انا بقول لحضرتك ان اللي بيحصل دلوقتي في مصر بسبب الراعي آه.
الراعي هو السبب هو اللي فتح الباب عشان الغنم تطلع وتشوف والذئب يقابلها ايوه نعم في مصر دلوقتي احنا بنشوف ان الراعي بتاعنا مين م.
الراعي الديني في مصر بالنسبه لنا هو الازهر اسمح لي شيخ الفاضل احنا ثقتنا بتتهز في الازهر بسبب ما يحدث اين علماء الازهر م- من اللي بيحصل لنا دلوقتي لا علماء الازهر موجودين يا اخت سميره لا فين ما شفناش منهم لا لا لا لا وقفة، لا.
ما شفناش منهم وقفه لا هل ما هو تعمميش عايز- لا ما تعمميش يا اختي الفاضله نعم انا لا اسمح لاحد مهما كان ان يلين الازهر ابدا لا ما اي نعم انت بتقولي فين علماء الازهر انا قاعد بعمل ايه دلوقتي ما هو استاذ فقه مقارن وما, وما أنا شاء الله من, كنت قاعد بعمل من إيه اعلام دلوقتي؟
الازهر الشريف يعني اذا بتتهميني وبتخوضي فيا وانا قاعد مم.
فانت يعني انسانه مهذبه انسانه فاضله صحيح.
لا نقبل ان حضرتك يعني تقول ان هذا وحضرتك الكلام.
بتتكلم اهو الان إن إحنا لم بكل نقصر حماس بشيء.
وبكل نعم ولم نعم.
نجامل احد وانما نحن لا نخشى في الله لومه لائم وانت تعلمين ذلك نعم.
جيدا ربنا يكرمك دكتور صبري بارك انا الله فيك.
ربنا يكرمك انا هرجع معاك يا استاذ جمال انا هركز على على يعني على مساله مهمه جدا الكل عاوز نتكلم فيها الان الا وهي مساله الاعلام هناك بعض القنوات هناك بعض القنوات للاسف ممكن نقول عليها الإعلام الهادم الإعلام الهدام الإعلام الفاسد الإعلام السلب قول زي ما تقول الأفلام اللي بتقدم ما هو الأفلام اللي بنشوفها دلوقتي والحركات اللي بنشوفها وال... والقصص الغرامية ما هو الشاب والفتاة عايزين يقلدوا ويعملوا زيهم مين المسؤول عن الكلام ده يعني آه، خلينا آه، يعني افرق بين حاجتين تمام بين الكوميديا مم.
اللي هي موجوده وفيها بتتناول القصص الجرائم والجريمه معينه تمام.
ونناقشها من كل ابعادها هنا بتختلف وجهات النظر ناس مم.
بيقول لك انت هنا بتعلم المشاهد ازاي يرتكب الجريمه او يهرب من جريمته أيوة. السؤال ده حتى كنت بساله امبارح في صحيح قنوات فضائية.
صحيح احنا بنقول لما بنيجي بنعرض كده بنقول برضه في في نهايه الفيلم او في وسط الفيلم بنقول ان ادي ارتكب الجريمه نهايته كانت ايه واتقبض عليه مهما وعايز ااكد مهما كان ذكاء المجرم فانه لابد ان يترك دليلا لادانته في مسرح جريمته تمام.
وده اللي بيقود المباحث ويقود اجهزه الامن كشف الجريمه نتكلم على الجزئيه الثانيه بقى جزئيه فعلا هناك بعض القنوات الفضائيه بعض وسائل الاعلام اصبحت مسرحا للعراق الري في بكل اشكاله وانواعه لما تفتح بعض القنوات تلاقي البنت ترتدي البادي ما هي دي البنت المذيعه دي النهارده البنت اللي في البيت عايزه تقلدها صحيح هنا المفروض مم.
ان يكون هناك ضوابط وللاسف ليست هناك ضوابط على ه- مثل هذه القنوات الماجنه الفاضحه اللي المفروض ان ان ان فعلا تحاسب على ما تقدمه من اعمال وما تقدمه من مسابقات وبرامج مسابقات وفيها في كل الايماءات اللي بيعاقب عليها قانون العقوبات لان هنا بتثير الغرائز اثارتها للغرائز دي جريمه مم.
يعني ممكن تخش تحت ان هي بت- بتؤدي تثير غرائز وت- وتؤدي افعال فاضحه صحيح.
بس على الشاشه هنا المفروض من هنا نبدا العلاج انما عشان نتكلم ح- بعض الافلام إن- الناس كتير جدا بتقول لك لا هو دور الاعلام اه الاعلام الاعلام الهابط الاعلام ال- القاتل هو اللي بيؤدي الى كده انما هناك وسائل اعلام جيده جدا وهناك قنوات فضائيه جيده جدا بتقدم الخير وتقدم و- بالتأكيد، و- وتقدم بالتأكيد.
النور للناس وبيستفيدوا منها انما عشان ما نعممش احنا بنركز على بعض القنوات الهدامة احنا بنركز على النقطة دي و- وانا ما بقول بنتكلمش لحضرتك على وانا كل قناة.
معك تماما فيها وان لابد ان يكون لابد لازم يكون في قانون الفضائيات يعالج انا انا لغايه دلوقتي مش عارف مين اللي يحاسب مثل هذه القنوات السؤال للدكتور صبري مش الناس دي الله تبارك وتعالى سيسألهم عما يفعلون طبعا ان الناس دي كل واحد آه.
مسؤول عن نفسه نعم وبعدين من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة مم.
ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة مم.
ده كلام مين سبحان الله كلام سيدنا الحبيب صلى الله المصطفى عليه الصلاة وسلم والسلام.
المعلم والقدوة خلي بالك المعلم القدوة لنا صلى الله جميعاً.
عليه وسلم لو خدنا تعاليم القرآن لاسترحنا جميعا نعم القرآن الكريم بيقول إيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا خلي بالك القرآن ما قالش لا تزنوا مم.
عارف قال إيه ولا تقربوا الزنا مم.
النهي عن قربان الزنا أبلغ في الدلالة على التحريم من لفظ الز- التحريم الاتيان نفسه.
بالزنا لو مم.
قال لا تزنوا يبقى معنى ذلك مقدمات الزنا أمر مباح مم.
ولكن قال إيه ولا تقربوا يعني لا تقربوا أسبابه ولا مقدماته ولا موسي الغرائز ولا حرك الشهوة وبعدين لما القرآن الكريم اتكلم عن الزنا قال إيه ما قالش الزاني والزانية مم.
قال إيه الزانية الزانية والزاني أنا عايز أكمل الآية لأنها نعم.
مهمة جدا نعم.
والناس في غفلة يا أستاذ ملهم نعم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة خلي بالك بعدها ايه بقى نعم.
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين نعم لا تأخذكم بهما رأفة النهاردة بنجد أن البعض من ينادي بعملية ترقيع غشاء بكارة اه وبعدين الناس النهاردة مش بيتكلموا عن العرض وشغلك ايه هو البكارة الصينية افضل ولا الالماني افضل نعم يا دي الخيبة يا دي المصيبة مم.
يعني كأنكم قررتوا ق- بتقروا امر غير مشروع وتقولوا ايهما افضل طب ما تحافظ على العرض والشرف نعم.
ما تحافظ على دينك وعلى كرامتك ما تحافظ على النسل اللي بيخرج ده النبي بيقول من كان يؤمن الله عليه بالله وسلم.
واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره ده الإسلام لما بيأمر الإنسان أمره بغض النظر الرجال والنساء خلي بالك نعم.
عشان إيه نعم.
لأن النظر بريد الزنا خلي بالك سيادتك الملابس اللي سيادتك بتتكلم عنها دي ما هي فيها إثارة نعم.
وبعدين زي ما قلنا إنسان جائع كلب مسعور في الطريق العام وجد لحما طريا أمامه وجد أمامه طبق كباب يعمل إيه ما لازم ينهشه لكن لو أن الإنسان شبعان وأن اللحم ده مستتر ومغلب بسلوفان أو بورق تاني من الجميل دوت لا شيء ولا والجائع لا يشم رائحة الطعام مم.
ما كانش يهتم بيه ولا فكر فيه أبدا مم.
لكن ماذا نقول لأناس تب يعني تجرأوا على تعاليم الإسلام وسيدنا النبي بيقول لنا إيه صلى الله عليه إن وسلم.
مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إيه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت خلاص ما دام الإنسان خلع برء الحياة من شباب وفتيات يا أخي في الزمن الماضي والله ما كانش الحاجات دي موجودة كلها وكان الرجل يمشي في الطريق وبعدين يلاقي واحدة بس من الشارع بتاعهم أحد يبصلها كده ان هو بينهشه لا، انت ما قريبتك يقول لك لا دي, دي جر بنت ال- بنت المنط- بنت حينا بنت الحي بتاعنا اذا احنا نعيش في مجتمع ينبغي ان نكون مترابطين متماسكين بعيدين عن السلبيه بعيدين عن الجبن والخوف الذي ملا قلوبنا وشجع اعداءنا وجعل الذين لا يعني لا دين لهم ولا خلاق ينهشون الدين ويتركونه عظما بلا لحم ربنا يكرمك دكتور صبري انت منور دكتور الله يكرمك يا أستاذ.
منور استاذ جمال نستقبل اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا باشمهندس اهلا ازيك وسهلا يا استاذ مصطفى؟
اهلا بيك الله يكرمك.
يكرمك آه، برحب بالاستاذ جمال وانا سعيد جدا جدا ان حضرتك استقبلت الدكتور صبري لانه الناس اللي بنحبهم جدا ما شفناهمش من زمان الله يبارك فيك شكراً. برحب بيه. انا نفسي بقى بعد اذنك لو انت تلاحظ ان المكالمات طبعا معظمها من السعوديه لان احنا هنا عايشين حاله نحب ان هي توصل للناس اولا احنا نتمنى يكون في مصر ثوره على الاخلاق او تمام.
ثوره للاخلاق مش مش ضد الحكومه بالعكس اول ناس لازم تكون في الثوره دي الحكومه والا مش هتنجح مم.
لازم يبقى في يبقى في ثوره في كل مكان للاخلاق نعم اي غلط الناس كلها تقف لان احنا هنا بنعاني اكتر من مشكله بنعاني في بيها في السعوديه هنا هي زحمه من المرور من دوريات الامن من الشرطه من كل الجهات الحكوميه المسؤوله عن الضبط والربط أيوة.
لو انا حصل لي اي مشكله اقل من دقيقتين تكون قدامي عربيه ما يهمش اجنبي سعودي اي حد ال- العربيه بتجيلك وبتاخد حقك وانت في مكانك المرأة هنا ال- الجماعة العلمانيين في مصر كل شوية يستشهدوا بالسعودية يقولوا السعودية المرأة فيها مش واخدة حقها ال- ال- السعودية لو بتعدي الشارع لو بتمرر الشارع السيارات كلها والدنيا كلها تقف عشان المرأة تعدي لازم لازم مصر تكون فيها ثورة على- للأخلاق ان شاء الله باذن الله فيها الدين و- وكل حاجة كل حاجة فيها دين وتقال وتقال فيها دين لازم تعلى وكل حاجة ضد الدين لازم تنزل لتحت ربنا يكرمك يا باشمهندس شكرا الله جزيلا يجزاك خير.
شكرا جزيلا الاخت منى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اهلا بحضرتك انا عايزه نقول ان الاسباب كتير جدا ومنها آه، مغالاة الاهالي في المهور أيوة.
وبي- ده بيؤدي الى العنوسه وبالتالي انتشار الرذيله كذلك ايضا من اسباب ال- اللي هو المواقع الاباحيه التي انتشرت بصوره فظيعه جدا على الشبكات العنكبوت على شبكه الانترنت آه، مما ادى الى انتشار الرذيله ايضا وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله شكرا جزيلا ابو احمد السلام عليكم
السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم أه، عليكم السلام وطي التلفزيون واسمعنا التليفون من فضلك معاك ابو احمد من السعوديه
وطي التلفزيون واسمعنا التليفون بس آه، يا اخي الكريم آه،
نعم من فضلك آه، يعني تهنئه للبرنامج جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه الان واوجه ال- سؤالي للاخ الاعلامي الاستاذ جمال جزاه الله خيرا نعم عليه امانه القلم الان فيما ينتشر وفيما ينشر في وسائل الاعلام المصريه عن موضوع النقاب وموضوع الحجاب تمام لماذا هذا التصدي الكبير لموضوع النقاب دون الحديث عن التبرج من خلال وسائل الاعلام؟
ما هو بنعمل اهو يا وقد استاذ قرات في جريده الاخبار المصريه في العدد الصادر يوم ايوه في العدد الصادر يوم السبت الماضي ايوه في العدد الصادر يوم السبت الماضي ايوه تهنئه للاخوه المسؤولين الاستاذ عصام الحشيش والاخ المسؤول عن الصفحه الدينيه فيما تحدث فيه عن الحجاب وعدم التعرض. سؤالي كذلك للاخ وزير التعليم العالي مالهم مالهم عملوا ايه مصر جزاه عملوا الله ايه خيرا عندما تمنع الأخت المنتقبة أيوة أيوة أكمل من الدخول إلى الجامعة فجزاك الله خيرا لقد درسنا في الجامعة وكانت توجد موظفات من قبل الأمن للكشف عن الأخت تمام ربنا فلماذا يكرمك حضرتك ربنا لا يكرمك تمنع دخول المتبرجة والتي ترتدي الملابس الشديدة من الدخول للجامعة تمام تمام يا استاذنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا ح- عايز برضو يعني نفرق برضو شويه يعني احبابنا احنا مساله النقاب هنا في قناه الرحمه تكلمنا عنها بالتفصيل ومشايخنا تكلموا في هذا الموضوع بالتفصيل وعرضت جميع جميع وجهات تمام النظر ولكن احنا يعني.
خلينا نركز خلينا بس نركز في مساله الصفور خلينا نركز حتى في الصحف مسألة المقروءه التبرج.
بعد اذنك يا آه، ما سليمان أنا بقول.
الصحف المقروءه برضه بتعرض وجهات النظر يعني على لا وخلينا احنا انا وزير.
أنا عايز اركز في حلقه اليوم في يعني مساله آه.
الاغتصاب في مساله الاسباب التي ادت الى هذه الظاهره التي طرات على المجتمع التي لم تكن موجوده من قبل ناخد الحاجه سعاد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا اهلا وسهلا حفظكم الله من كل سوء نحن واياكم اللهم امين شوف يا ابني يعني ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم نعم صح تمام ال- الدكتور صف- صبري بيتكلم عن الراعي آه.
كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته نعم الاب راعي في بيته والام راعيه في بيتها والحاكم راعي في في ب- في بلده تمام تمام انزل الاسواق ان لقيت في اي محل عارض فستان او عبايه كل الوقت بقى بنطلونات ما بقاش في يعني في امر خارجي ان المراه المسلمه تتخلى عن قيم الدين والاسلام وترتدي ال- ال- البنطلون ماسكين الحجاب تغطيه الراس والج- والجسد كله شبه عاري يتقوا الله في انفسهم الاب المفروض في بيته قبل ما بنته تنزل يشوف شنطتها تمام الام قبل ما تنزل بنتها تشوف شنطتها مم.
الاب يمشي ورا بنته وهي رايحه المدرسه وهي رايحه أيوة.
الكليه أيوة.
احنا الوقت بقينا عالم ذئاب في ذئاب بي- بي- بياكلوا وينهشوا بعض البعض فيعني اتمنى من الله ان نرجع نعود الى ديننا نعم.
الى قيمنا نعم.
الى الحياء يعني ان لم تستحي فافعل ما شئت شكرا جزيلا شكرا جزيلا حاجة سعاد شكرا جزيلا آه، الأستاذ جمال أنا عايز أركز مع حضرتك في مسألة دور الإعلام الآن دور الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وإلى غير ذلك من الأمور ولكن أنا أركز مع حضرتك في دور الإعلام المقروء في عودة الرقي وعودة الحياء وعودة القيم وعودة العادات والتقاليد التي كانت موجودة وأصبحت يعني ب- بنسبة ضئيلة بقت موجودة عايز اقول لحضرتك طبعا وانت اعلامي مم.
ان الاعلام المرئي اكثر تاثيرا الان من الاعلام تمام.
المقروء تمام.
الاعلام المقروء منذ بدء الخليقه بيؤدي منذ منذ نشاه الصحافه تمام.
المطبوعه بيؤدي دوره مم.
يعني احنا آه، اذا كانت هناك جريمه بنتناولها من كل ابعادها بنلتقي بالجاني بنقابل اسره المجني عليه بن- بنشوف تحقيقات النيابه بنشوف المحاكمه اثناء المحاكمه جلسات المحاكمه يعني بنؤدي دورنا سواء في كل قضايا سواء سواء انا بتكلم سواء كان على الجريمه صحيح.
او غير الجريمه مم.
في اي قضيه زي قضيه الح- ال- النقاب مم.
اتكلمنا فيها برضو الكل خدنا وجهات النظر فقهاء وعلماء شيخ الازهر والجميع تمام.
ونقشت فالاعلام انا عايز اطمن الجميع ان الاعلام بخير وان الكلمة امانة وان الصحفي بيحمل على عاتقه امانة الكلمة آه، واحنا بنأدي دورنا زي ما الاعلام المرئي المحترم بيأدي دوره مم. ربنا يكرمك يا استاذ جمال دكتور صبري في مساله برضو انا في م- الكل بيركز على مساله او بيربط الحجاب والنقاب بمساله الازياء الصارخه انا عايز اركز في مس- تساهل الامهات مع البنات تقول للامهات ايه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم.
ماذا يقول نعم صلى الله عليه يقول وسلم المرأة راعية في بيت زوجها مم.
وهي مسؤولة أمام الله عن رعيته المرأة سواء كانت أم أو بنت هي قدوة مم.
قدوة لمين لمن يعيش معها في البيت قدوة وزمان قالوا إيه بقى في نعم.
المثل العام بتاعنا نعم الناس أجدادنا الله يرحمهم دول الناس البركة الطيبين الأولياء اللي على اللي الفطره ما قالوش حاجة إلا وكانت على حق مم.
قالوا إيه اقلب الإيد على فمها تطلع البنت البنت لأمها.
لمين لأمها.
لأمها ليه لأن البنت بتشرب من أمها كل شيء مم.
الأم ملتزمة مصلية لازم تكون البنت مصلية مم.
الأم منذ الصغر علمت ابنتها كيف تؤدي الصلاة ده حتى شوف مثلا حاجة بسيطة مم.
علموا أولادكم الصلاة لإيه لسبع.
لسبع واضربهم عليها العش مم.
النهاردة ممكن الأم تسيب بنتها يا ست ما تصلي تقول لي بكره تكبر مش فاضية.
لسه صغيره مم.
اصلا مش خليها لا.
تعيش حياتها.
انت عارف الاسلام بقى ايه علموا اولادكم الصلاه للسبع عارف السبع سنين دول مم.
ان انا اعلم بنتي ازاي تصلي وبعدين عشان تصلي لازم اعلمها شروط صحة الصلاة ومن شروط صحة الصلاة صلاة البدن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين فقط نعم.
يبقى بعلمها بخليها تلبس الحجاب في اليوم كم مرة خمس مرات في اليوم هو اليوم كان فيه كله كم وقت وفاه كم ساعة بقى يبقى البنت تعودت منذ نعومة أظفارها على ارتداء الحجاب فإذا ما شبت شبت على حب الحجاب لكن النهاردة البنت قد تصل إلى سن دخولها الجامعة وهي متبرجة والأم فرحانة بيه يا ست خلي بنتي وتقول بكرة تتعلم عشان تتجوز عشان يجي لها عريس آه.
وبقول للأمهات أي بنت متبرجة النهاردة كاشفة عن مفاتنها مفيش ما يرغب الشاب في الزواج منها نعم احنا النهاردة بنعاني من حاجة اسمها العنوسة سببها ايه سببها ان زمان كان الشاب يمشي في الشارع يتمنى ان يشوف كعب واحدة مم.
طب دلوقتي ايه اللي فاضل ما شافوش صحيح ما كل شيء انكشف وبان زي ما بيقولوا حول ولا وكل قوة شيء على إلا عينك وت- يا تاجر نعم.
ايه اللي باين النهارده ايه اللي ناقص يا استاذ نعم.
يعني ما في كل حاجه نعم.
اصبحت للأسف.
سهله وميسوره واصبحنا النهارده لقله الحياه ترى الاحضان والقبلات في الطريق العام ايه يا عم ده ده زميلته ده صاحبته ده كذا ده كذا للاسف خلي محدش بالك بيتكلم نعم للاسف محدش بيتكلم ما ما ده يعني بقول لك ايه بيشوف لا المنظر ويمشي ومحدش يا بيتكلم في أستاذ ده الشارع بيسموها حريه ولما تيجي الحرية ساعتها تتكلم الشخصية.
لما تيجي تتكلم يقول لك اصل انت كان راجل صعيدي انت راجل بتاع ال- بتاع- آه، ماسك على آه، أنت الكامل بتاع راجل- زمان أنت راجل متخلف.
انت راجل مش آه، عارف آه.
لا مش عايز اقول له راجل متخلف ما سامح آه، الله لا، لا لا.
يفهمني غلط لا هو يقال كده انا بقول على لغتهم يقال.
هم يا استاذ حتى- جمال لا حتى اولادنا في ده البيت راجل- دلوقتي ده لما تيجي راجل تتكلم في افكار متشدد.
معينه يقول لك يا عم دي حاجات قديمه واخد بالك اه ده مش عارف ايه هيعيش زمنه زمن مين لا تعاليمنا نعل خلي بالك بقى احنا عايزين نبحث عن السبب مفيش سبب الا ان احنا نعود اولادنا وندربهم على اداء الصلاه منذ الصغر نعم.
فمن شب على شيء شاب عليه.
شاب عليه والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر نعم.
والتعليم في الكبر كر... لكن أنضيعهم صغارا ونحاسبهم كبارا يا أخي ما ينفعش إن نسيب أولادي وهم صغيرين يعيشون في الأرض فسادا ولما يكبروا لهم أنتوا ليه بتغلطوا لا ده الر... لما سيدنا الرسول عليه الصلاة نعم، والسلام الصلاة والسلام.
لما لقى امرأة بتقول لابنها الصغير تعالى أعطيك الصلاة قال لها وماذا ستعطيه قال تعطيه تمرة قال لها ليه أما إنك لو لم تفعلي ذلك لمستك النار يوما عشان تمرة نعم.
فالمرأة بتقول له أو يعد هذا من الكذب يا رسول الله قال لها نعم إن الله يكتب علينا الكذب والكذيبة كان حاجة بسيطة زي دي الرسول نهى عنها عارف ليه عشان اللي تجدي في الصغيرة تجدي في الكبيرة وبعدين تيجي تعمل الأم ما تفعل وبعدين تمسك بنتها ولا- لو بابا جه ما تقولولوش حصل كذا ولا ماما عملت كذا ولا كذا ولا كذا نعم.
وبعدين تعلم الاب بعد كده يصرخ يقول البنت طالعه كدابه لمين كدابه شوف الأساس.
للمدرسه اللي اتعلمت فيها في بيتك نعم في الزوجة التي لم تمنتها على دينك وعلى بيتك ولم تكن وفية لك نعم.
الزوجة الخائنة لدينها والناس فاهمة الخيانة معناها الزنا يا أخي الخيانة عدم التزام بالأمانة إذا ضيعت الأمانة فانتظر فانتظر الساعة. ربنا الساعة يكرمك.
النهاردة ماذا جرى للناس نعم تبادل ماذا جرى المشاعر.
للناس موت نتوقف عند الضمير.
هذا التساؤل نعم.
نتوقف عند هذا التساؤل ونلتقي في لقاء قادم ونبحث ونتكلم في الإجابة ونقدم الدليل حاضر.
على ماذا حدث للناس والوقت خلص ولا إيه نعم بسرعة كده ما هو سبحان الله ده احنا لسه ما أنا هنبتدي بقول سبحان الله والله لسه هنبتدي يا أستاذ.
ما أنا- لسه ما سخنتش لسه ما قلتش حاجة ربنا يكرمك ده يا لسه دكتور، بس نلتقي كده في- بقول يا هادي.
يا ربنا الحكاية.
يكرمك يا دكتور ويزيدك يا رب الله يكرمك وأنت عنوان مشرف لعلماء الأزهر آه، بالحماس بالغير على الدين بالغير على الإسلام ادعي لي بس ربنا يثبتني يا رب لأن هناك من يحاربني حرب ربنا شعواء يبارك ومع فيك.
ذلك أنا ضد كل إنسان يسيء إلى الأزهر وأفوض رغم أمري هذا إلى الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ربنا يكرمك دكتور صبري آه، أستاذ جمال أنت نورتنا و- وما اتكلمتش أنت كتير وكنا لسه هنتكلم أنا ولكن أشكرك إحنا والله.
نلتزم بالوقت دائما وبنشكر الدكتور صبري الله يبارك ولكن فيك.
في النهاية مشاهدينا الكرام بقول لحضراتكم زي ما قلت إحنا مع قضية هامة جدا قضية خطيرة جدا قضية بتخاطب الكل بتخاطب زي ما بقول لحضراتكم وقضية بتهم كل أب وكل أم وكل امرأة وكل أخ وكل فتاة تؤمن بالله وباليوم الآخر بقول لحضراتكم إن السؤال ما زال قائم بقول من الجاني من بقول أتساءل هل المجرم في مسألة الاغتصاب هو الذئب ولا الغنم ولا الراعي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المكرم بجامعة الأزهر شكرا جزيلا بارك الله فيك شكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جمال عقل نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام في اللقاء القادم في لقاء الخميس في انتظار حضراتكم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مشاهدينا الكرام أذكر حضراتكم بال- بالسؤال الأسبوعي لبرنامج مجلس الرحمة الجائزة المالية له 1000 جنيه الجائزة مقدمة من النائب حافظ الباشا عضو مجلس الشعب بمحافظة سوهاج السؤال من هم الأنبياء الذين تم ذكرهم في سورة البقرة وكرر اذكر رقم اذكر بس فقط حضرتك الرقم فقط ما تذكرش الأسماء عشان برضه ما نكلفش حضراتكم كتير اذكر بس العدد فقط عدد الأسماء التي ورد ذكرها في سورة البقرة وفقط مع ذكر العنوان ورقم الهاتف وفي انتظار الفائز بإذن الله تبارك وتعالى الذي سيتم الإعلان عنه هذا الأسبوع في لقاء السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مشاهدينا الكرام الموضوع ما زال مفتوح القضية ما زالت آه، مثار آه، دعوة للنقاش وللتساؤل بإذن الله تبارك وتعالى ولكن في النهاية مشاهدينا الكرام بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها مشاهدينا الكرام الشكر والتقدير والتحية للأستاذ محمد عبد الله مترجم الإشارة لإخواننا وأحبابنا الصم والبكم مشاهدينا الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزع هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزع فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا عيشوا بنور الله لا تتراجعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض